آياته الكريمة وبعد فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى نزلنا نواصل مسيرتنا مع تفسير سورة النور وما زلنا نقف مع الآية الثانية من هذه السورة الكريمة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد فرغنا من الحديث عن تعريف الزنا لأن الآية الثانية التي نحن بصددها هي الآية التي تتحدث عن حد الزنا وعن حكم الزانية والزاني وبعد أن فرغنا من الحديث عن تعريف الزنا وعرفنا ما هو الزنا ونذكر فنقول هو إدخال فرج في فرج مشتهى على سبيل الاختيار من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك ولا شبهة ملك إذا كان هذا هو الزنا فيا ترى ما هي عقوبة الزانية وما هي عقوبة الزانية وهل هناك عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية وهل يجتمع على العبد كلا الأمرين أم أنك إذا أخذت العقوبة أو أخذ هو والعياذ بالله الزاني العقوبة الدنيوية فإن هذه تسقط العقوبة الأخروية هذا يجعلنا أولا نعرف هذا يجعلنا أولا نعرف هل للزنا عقوبة دنيوية أم لا يعني ينزل الله سبحانه وتعالى بالزاني عقوبة في الحياة الدنيا وقبل الآخرة وهل هذه العقوبة تختلف عن الحد الذي نحن بصدده بالطبع نعم إذا كان المرء يزني أو كانت المرأة زانية إلى أن يقام عليه الحد هناك عقوبات تلاحقه من الله سبحانه وتعالى قد لا يشعر بها ولا يلتفت إليها ولكنها موجودة لا جدال فيها ولا مراء فيها قد نص عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة لا نستطيع أن ننكرها ولا أن نجادل فيها أما الأمر الأول فإن الزاني كما أخبر عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين وكما أخرج ذلك عنه البخاري تعليقا وابن أبي شيبة موصولا بسند صحيح أن ابن عباس كان يجمع عبيده وغلمانه وهذا يدلل على أن من ملك أمر إنسان فينبغي عليه أن يهتم بأمر هذا الإنسان حتى ولو كان عبدا له فعبد الله بن عباس يجمع عبيده وغلمانه ويقول لهم من منكم يريد أن يتزوج من أراد أزوج من أراد أزوج فإن الزنا ينزع نور الإيمان وجاءت هذه اللفظة موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من زنى فقد نزع منه نور الإيمان إذا أول شيء يحل بالزاني في حياته الدنيا أن الله سبحانه وتعالى ينزع منه نور الإيمان ولا غناء لواحد فينا عن نور الإيمان فكلنا يحتاج إلى أن يسير بهذا النور الذي يهديه في الدنيا ويهديه في الآخرة إن شاء الله وعطاء ابن أبي رباح هذا التابعي الجليل وهو من كبار تلامذة ابن عباس يقول له يا ابن عباس وكيف ينزع نور الإيمان قال هكذا شبك بين أصابعه ثم أخرج بعضها من بعض إذا الإيمان ونور الإيمان بالزنا يخرج منك هكذا بعد أن كان يخالط بشاشة القلوب ولذلك في لفظ آخر إن للإيمان فوق العبد مثل الظلة زي ما يكون سحابة فوق دماغك كده المؤمن بيبقى فوق رأسه ما يشبه السحابة فإذا زنى العبد انقشعت فإذا عاد أو رجع عادت يعني إذا تاب إلى الله عادت إليه مرة أخرى ولكن ما دام هو يصر على هذه الفاحشة فالله سبحانه وتعالى ينزع منه نور الإيمان الأمر الثاني الذي ينبغي أن تعرفه أن الزاني لا تقبل له دعوة ولا يرفع له دعاء وهذا حديث صحيح أخرجه التبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء في نصف الليل فيقول الله سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من مكروب فأفرج عنه فما من داع يدعو بدعوة إلا ويستجاب له إلا امرأة تسعى بفرجها الزانية مهما دعت ربها سبحانه وتعالى التي تأكل عن طريق الفرج كمن يقال عنهن الآن الفنانات وما شابه ذلك هن مما لا شك في زانيات مهما قلنا عن أنفسهن هي تسعى وتأكل بفرجها تتردى في أحضان هذا وفي أحضان ذاك وتقبض الثمن وكلما تنازلت عن العرض والشرف والقيم والأخلاق كلما كان الأجر أكبر هذه التي تسعى بعرضها وطبعا المرأة إن كان الأمر معها كذلك فكذلك الأمر مع الرجل كما قال العلماء ولكنني كما قلت لكم في اللقاء الماضي الإسلام في قضية الزنا يصدر المرأة ويهتم بها أكثر من الرجل لأن جريمة الزنا ألحق بالمرأة من الرجل كما بينا في اللقاء الماضي فهذه التي تسعى بعرضها ومثلها الذي يترك العلال لفرجه يفعل كيفما يحل له هذا مهما دعا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه دعوة فهذه عقوبة أخرى تحل على رأس الزانية والزاني في الحياة الدنيا الأمر الثالث وهو انتشار الأمراض والأوجاع والحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه ومالك في موطئه وغيرهما كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم هذه الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم لن يوجد لها علاج بدليل أن رواية مالك في موطئه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها إلا وظهر فيهم الموت فقالوا إذا أردنا أن نجمع بين رواية الأمراض والأوجاع ورواية الموت فهذا يعني أنه ستظهر الأمراض وأوجاع تؤدي إلى الموت وسيعجز أمامها البشر ولن يجدوا لها علاجا وأعتقد أنه مع التقدم الذي يقولون عنه هو في الأصل تطهر لما فاق الحري وزاد الزنا ظهر في الأمم أمراض وأوجاع لم تكن في أسلافنا فيما مضى وهناك منها ما ليس له علاج ويساوي الموت يعني يقال فلان إذا ابتلي بهذا فهو ميت حكم عليه بالموت حتى وإن كان ما زال يدب على وجه الأرض كمرض الإيدز كما تسمعون وكما تعرفون ونعوذ بالله من هذه الأمراض ومن هذه الأوجاع إذا هذه عقوبات تحل على رأس الزنا في الحياة الدنيا تحل على رؤوسهم لماذا؟ قال لأن الزنا هذا يعني من أبشع الجرائم أولا هو معدود من الكبائر والله سبحانه وتعالى لما ذكره في القرآن الكريم ذكره بين مصيبتين وبين كبيرتين من أكبر الكبائر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا فتحدث عن قتل الولد وقتل الولد كما تعلمون وكما هو مذكور في الحديث إن من أكبر الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وهذا حديث في صحيح البخاري فقتل الولد الذي هو من أكبر الكبائر وكذلك قتل النفس التي حرم الله قتل النفس التي حرم الله والله سبحانه وتعالى بين لنا أنه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولهنه مصائب تنهال على رأسه فقتل النفس التي حرم الله هي من أكبر الكبائر انظر بين هذه الكبيرة والتي هي قتل الولد وبين هذه الكبيرة والتي هي قتل النفس التي حرم الله قتلها سترى ماذا جاء بينهما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قال العلماء انظر الله سبحانه وتعالى جاء بجريمة الزنا بين جريمتين كبيرتين هما قتل الولد وقتل النفس التي حرم الله لماذا؟ قالوا لأن الزنا يجمع بين الأمرين ويجمع بين الأمرين هو إضاحة للولد وقد يؤدي إلى قتل الولد إضاحة للولد وقد يؤدي إلى قتل الولد المرأة التي تذهب وتحمل من زنا بتكون حريصة على الولد وبنسمع بتروح ترميه في مزبلة في خرابة في النيل في النهاية قد يسوقها الزنا إلى قتل الإيه؟ إلى قتل الولد أو تنسبه إلى غير أبيه وهذا أشبه بالقتل ولا يقل عنه جريمة ولا يقل عنه جريمة وكذلك قد يؤدي إلى قتل النفس وكثير من الذين يسعون إلى الزنا يرتكبون جرائم القتل كما نسمع من قتل صديقه حبا في امرأته ومن قتل أخاه حبا في امرأته وكذا وكذا وكذا وكذا وكذلك في الزنا إن لم يكن هناك ولد إضاعة لماء الحياة وهو قتل لمواليد في الأصل كانت أن, أن ستأتي إلى الحياة الدنيا تعمر الكون وتحقق الخلافة فجمع بين كبيرتين من أكبر الكبائر من أكبر الكبائر ولذلك وسطه الله سبحانه وتعالى بين هاتين المصيبتين والعياذ بالله بين هاتين المصيبتين ولذلك الدنيا كما تعلمون ستنتهي على فساد إلا ما رحم ربي قلة قليلة جدا ولكنها ستنتهي ستنتهي وقد عم الفساد من عموم الفساد ومن أمارات الساعة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أخبر أنه من علامات الساعة أن يقل العلم وأن يظهر الجهل وأن يظهر الزنا وده اللي حاصل الآن وده اللي حاصل الآن وانت لو تتبعت علامات الساعة بالسرعة ستراها تتحقق في أيامنا هذه بحذافيرها بحذافيرها ومنها طبعا ظهور الزنا وفرق كبير بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقع الزنا وبين أن يقول وأن يظهر الزنا كون ان الزنا كان بيقع دي كانت مسألة حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع الله هناك منزل فالزنا بيقع ولكن في حدود ضيقة ولا يستطيع واحد أن يظهره ولكن ما سوف يستجد وما استجد فعلا أن الزنا سيظهر سيكون علانية جهارا نهارا وده بيحدث الآن في الإعلام اللي بيدخل جميع البيوت الآن الزنا علني ترى فلانة في حضن فلان تظهر على الشاشات وهي عارية يمكن بقميص نوم ولا بمايوه وكذا وكذا وكذا وكذا بتنام في حضن واحد زنا علني مقرنا اسمه الفن اسمه الفن في الطرقات لو خرجت الآن في أي طريق على البلاجات زنا علني زنا علني علني يظهر علانية خرج على الكورنيش الآن شوف اللي حاضن واحدة واللي قاعد مش عارف معاها ازاي واللي عامل ايه في الملاهي الليلية في الخمارات في الكبريات فبقى مسائل عادية جدا حتى في الطرقات الزنا بقى مسائل عادية جدا جدا وأصبح الناس لا يستحون حتى وإن فقدوا الحياء من المخلوق فكان لا أقل من أن يستحوا من الخالق وإن فقدوا الحياء من الخالق وإن حتى يستحوا من المخلوق لا حياء لا من الخالق ولا من المخلوق والمسألة بقت مسألة عادية وإعلانات الزنا في الشوارع والطرقات أفيش يقول لك إعلان عن فيلم فيلم يا ربنا ينتقم منكم وبعدين الأفيش اللي تشوفه تلاقي واحد بيقبل واحدة ولا واحد نايم فوق واحدة الآن مقنن في الشوارع الآن وتنظر اليوم واطمئن في إسلام الحمد حاجة يعني في منتهى الغرض في منتهى الغرض فالزنا علني علني وهذا من علامات الساعة ولذلك كما قلت انتشرت الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافنا فالزنا جريمة خطيرة خطيرة القرآن الكريم صورها وبين خطورتها وبين أن هناك عقوبات في الحياة الدنيا مسألة مفروغ منها هناك عقوبات كما قلت بعض الناس قد لا يستشعرها ولكنها موجودة وسمعناها ونصت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هناك عقوبات في الآخرة نعم نعم كما هناك عقوبة في الدنيا هناك عقوبة في الآخرة وهذه أقول عقوبات لا أقول حدود لأن كلامي عن الحد الآن ده موضوع آخر لكن هذه عقوبات وفرق بين العقوبة والحد هذه عقوبات الذي يوقعها هو الله رب العالمين أما الحد فده أمر نحن ينبغي أن نباشره على الزانية وعلى الزاني العقوبة التي في الآخرة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في وصف جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم عطاء بن أبي رباح بيقول إن أخبث هذه الأبواب ريحا وأنتنها ريحا وأشد هذه الأبواب حرا هو الباب الذي سيدخل منه الزنا أخبثها وأشدها حرارة هو الذي أعد لكي يدخل منه الزنا ونعوذ بالله من ذلك ولذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أنه رأى ما يشبه التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع حاجة زي الإناء الكبير كده ضيق من فوق واسع من تحت واسع من تحت وفيه أناس عراة رجال ونساء عراة يسلط عليهم لهيب النار من تحتهم فإذا ما أوقد عليهم لهيبها برضوا صاح وصرفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزنا والجزاء من جنس العمل الفرج اللي قاد الرجل والفرج اللي قاد المرأة إلى معصية الله وإلى الزنا ستسلط عليه نار جهنم ويكوى بها يوم القيامة الجزاء من جنس العمل من جنس العمل إذا هناك عقوبات دنيوية وهناك عقوبات أخروية طيب هل الحد إذا رجل زنى أو امرأة زنت وأقيم الحد هل الحد يسقط هذه العقوبة هذا هو سؤال واللي جاء العلماء يسألوا الحدود زواجر أم جوابر يعني ايه يعني ايه يعني الحد ممكن يكون زاجر بس بمعنى ان الزاني احنا بنجلده او بنرجمه علشان غيره يعني زاجر ما هو غيره لما يشوفه قبل ما يقع في نفس المعصية يفكر مئة مرة فلو قلنا انها زواجر بس يبقى احنا بنقيم عليه الحد كي ينزجر غيره ولسه له عقوبة فين في الاخرة ولو قلنا ان الحدود جوابر يبقى هو الغرض منا ان احنا بنعاقبه في الدنيا حتى لا يعاقب في الايه في الاخرة فهل الحدود زواجر علشان غير الزنا ينزجروا ام هي جوابر علشان الزنا ما يعذبوش عليها تاني يوم القيامة بعض العلماء رأى هذا وبعض العلماء رأى ذاك ولكن الراجح وما عليه السلف واهل السنة ان الحدود زواجر وجوابر للاثنين زواجر لأنك حينما سترى رجلا يجلد في ميدان وينفضح على رؤوس الأشهاد ده يجعلك تفكر مليون مرة قبل أن تزني كونك سترى رجلا يرجم بالحجارة حتى الموت هذا سيجعلك تفكر مليون المليون مرة فده زواجر للآخرين وجوابر أيضا لمن يقام عليه الحد ولذلك الحدود رحمة رحمة ليه؟ لأنك تحد بيد البشر حتى تعفى من عقوبة رب البشر وأيهما أشد يعني لما تحد في الدنيا ولا تعاقب في الآخرة أنهي الأشد بقى شوف احسب انت بقى أنهي الأشد أنهي الأشد فقالوا الحدود أيضا جوابا يعني لو أقيم عليك الحد سقطت عنك هذه العقوبات فالحد تطهير لك تطهير لك بدليل الحديث الذي هو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا كذا ولا كذا ومكث يعدل عليهم الحدود ثم قال فمن أصاب من ذلك شيئا حد وقع في الحدود دي فمن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة الله يبقى الحد بيعمل ايه ماذا يفعل الحد يكفر عنه يسقط عنه العقوبة الأخروية تيجي تقول لي طيب دلوقتي ما فيش حدود او انا واحد من الناس ما مكنت من اقامة حد ممكن اكون في دولة تقام فيها الحدود ولكن ما مكنت من اقامة الحد عليه واكتفيت بان اتوب الى الله فهل توبتي تكفيني وتسقط عني العقوبة التوبة تكفي الاجابة بالطبع نعم بالطبع نعم وسنقف مع حديث لصحابي جليل وهو حديث ماعز الأسلمي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على نفسه بالزنا قال عب فتب إلى الله واستتر بستر الله عب فتب إلى الله واستتر بستر الله إذا التوبة أيضا تعفيني من العقوبة الأخروية وأيضا الدنيوية ولكن إذا كانت بشروطها بشروطها شروطها يعني ايه نمرة واحد الإقلاع عن الذنب يعني مش بعد كل ما أزنى أقوم قايل تبت إلى الله وأنا حاطط في دماغي إن أنا بكرة الصبح هكررها فالنهاردة بتوب وبكرة أتوب كل مرة بكل توبة أغسل لي زانية لا لا التوبة الإقلاع عن الذنب لأن المستغفر من الذنب وهو قائم عليه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كالمستهزئ بربه لكنه بيستهزئ بالله اه والله هو انت بالضبط ايه بالضبط ايه ولما انت دي تيجي دلوقتي هكون انا ابنك وبعدين تقول لي ما تلعبش في الكيس ده واقول لك حاضر مش هلعب وانا عمال العب اهو انا مش هلعب بس انا عمال العب يبقى انا بعمل ايه بستهزئ بابوي يمكن انا لو عصيته وقلت له لا هلعب خلاص لكن لما اقعد اقول له ايه ما انا مش هلعب وانا عمال اعمل كده زي بالضبط اتكلم مع واحد من شراب الدخان بتوع الدخان دول اللي بيشربوا دخان وتقعد تقول له يا عم الدخان وحرام وهدار المال والصحه وكذا وكذا وكذا وكذا يبقى بيشربها برضه ولا ربنا يتوب عليا ادعي لي ربنا يغفر لي ان شاء الله ان شاء استهزاء بالله والله هذا استهزاء بالله لان المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بايه كالمستهزئ بربه فتاخذ التوبه بشروطها فاولا كما قل انك بتقلع عن الذنب ثانيا تندم على ما فعلت التوبه الندم ثالثا تعزم على ألا تعود رابعا رابعا وانا بتكلم بقى عن شروط التوبة في الزنا مش بصفة عامة اهو فالشروط اللي انا قلتها بصفة عامة لكن الشرط الرابع ده انا بقول خاص بالزنا اصلاح ما يمكن اصلاحه يعني افرض ان انت ليك جارة زنيت بيها وفضيت بكرتها وسبتها وبعدين عايز تتوب تصلح ما أفسدت مش تسيبها كده وتقول تبت إلى الله زواجها تأخذها في الحلال تصلح ما أفسدت حتى تصح لك توبة أما إن كان ما أفسدت لا يمكن إصلاحه يعني فعلت ذلك مع امرأة متزوجة أو فعلت ذلك مع امرأة ها جرت سافرت ما تعرفش راحت فين ها تمام أو من سنين وانت فكرت تتوب اليومين دول وما إلى ذلك فيكفيك الشروط التي قلناها آنفا أما إذا كان هناك ما يمكن إصلاحه فيجب عليك ذلك إن شاء الله تعالى هذه التوبة تكفيك تكفيك إن شاء الله وهذا أمر سنزيده إيضاحا ونحن نتكلم عن طرق ثبوت الزنا إن شاء الله تعالى إذا إما أن أحد وإما أن أتوب وكلاهما كفارة لذنبي كلاهما كفارة إيه؟ لذنبي لما نيجي نتكلم عن الزنا بصفة عامة هتجد ان في الزنا وفي اشد الزنا بقول تعبيري هناك زنا وهناك اشد الزنا يعني اذا كان الزنا كبيرة فهذا النوع من الزنا يعد من اكبر الكبائر ايه هو اولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وفي لفظ أكبر الكبائر إذا أكبر الكبائر إيه؟ أكبر الكبائر أن تشرك بالله وقد خلقك هذه أول أكبر كبائر أكبر كبائر وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأن تزني بحليلة جارك وأن تزني إيه؟ بمرات جارك بمرات جارك فإذا كان الزنا كبيرة يبقى الزنا بزوجة الجار من أكبر الكبائر لأنك كما تعلم الجار له عليك إيه حقوق وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ودايما القرآن يكلم الجار ذي القربى جار الجنب مش كده ولا ايه حديث القرآن الاهتمام إليك من الأب والأخ والأم يعني يوم أن تتألم بتقول آه أقرب واحد إليك مين جارك يوم ما تحدث عندك مصيبة أقرب واحد إليك مين جارك يعني عندك حريق على بال ما تبحث عن أهلك وأقربك وعلى بال ما جولة تكون مت ولعب أقرب الناس إليك جارك فالجار ده له مكانة خطيرة جدا فلما تزني بحليلة جارك ده هذا من أكبر الكبائر ولذلك هناك حديث أخرجه أحمد في مسنده والطبراني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لأن يزني أحدكم بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره وتلاقي الفساق ما احلالهمش غير مرات الجار عشرة نسوة أيسر من أن يزني بحليلة إيه؟ بحليلة جاره فدي أمر ينبغي أن احنا ننبه الناس إليه وينبه بعضنا بعضا إليه الأمر الآخر وهو الزنا بالمحارم وأنا بذكر زنا المحارم قبل ما أخش على حد الزنا لأن ده له حد لوحده بقى زنا المحارم انتوا عارفين المحارم كم نوع محارم كم نوع بسم الله ما شاء الله مش عارف المحرمات عليك المحارم كم نوع نعم ايه حرمة أبدية مؤقتة المحرمات كم نوع محرمات كم نوع انتم خاصمني انا مزعلكم في حاجة كم نوع يا اخوانا ثلاثة ثلاثة محرمات بالرحم ومحرمات بالرضاعة ومحرمات بالنسب والمصاهرة الحرمة بتثبت بواحد من ثلاثة دول رحم مش كده في محرمات بالرحم في محرمات بالرضاعة في محرمات بالنسب المصاهرة حتة مطلقة وأبدية واخد بالك دي هتخش في تفريعة تانية لكن التقسيمة العامة هم ثلاثة محرمات بالرحم محرمات بالرضاعة محرمات بالنسب المصاهرة المحرمات بالرحم ربنا سبحانه وتعالى نص عليهن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم واحدة كم واحدة سبعة أضافت السنة إليهن العمة والخالة ولا هم موجودين ها موجودين ولا مش موجودين ولا انتوا هنا خالص موجودين ولا مش موجودين نعم ايه بنقول لا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم ها وعماتكم وخالاتكم موجودين ولا مش موجودين وبنات الاخ وبنات الاخت يبقوا كم نوع سبعة سبعة دول محرمات بايه انتوا مالكم النهاردة مش عارف مالكم محاربات بايه بالرحم طيب المحرمات بالرضاعة زي المحرمات بالرحم بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خلاص زي هذا اللي فاتوا دول بالضبط بالضبط تبقى الأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة بالضبط كده بالضبط كده المحرمات بالنسب والمصاهرة يعني اللي بيتسبب في الحرمة الزواج الزواج والمصاهرة دي بقى اللي بتبقى تنقسم إلى قسمين محرمات حرمة أبدية ومحرمات حرمة مؤقتة يبقى التفريعة دي داخلة في المحرمات بإيه؟ في المحرمات دي في نوع بقى من المحرمات داخله في نوع المحرمات اللي هم المحرمات بالايه بالنسب والمصاهره الحرم بالنسب والمصاهره نوعين يا ابديه يا مطلقه الحرمة الأبدية زوجة الابن كما نص الله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دي محرمة عليه مرات ابني بمجرد العقد عقد أصبحت كابنتي وحرمت علي كابنتي إلى يوم الدين حتى وإن طلقت حتى وإن طلقت هذه حرمة دي الحرمة دي اللي تسبب فيها إيه اللي تسبب فيها إيه الرحم الرضاعة لا النسب والإيه والمصاهرة ابن تزوج فخلاص انتهت انتهت يبقى هو حلائل إيه أبنائكم دي على طول دي مرات الاب اه ومرات الاب وما نكح آباؤكم من الايه من النساء الا ما قد سلف يبقى مرات الاب برضو هذه حرمة أبدية بمجرد العقد يعني دخل ولا ما يدخل اللي عقد عليها أبي أصبحت محرمة علي إلى يوم الدين إلى يوم الدين أيضا الربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم بس بشرط من نسائكم واللاتي دخلتم بهن ده الشرط بتاع الدخول المرأة اللي أنا أتزوجها وأدخل عليها أصبحت ابنتها محرمة علي إلى يوم الدين وتسمى إيه؟ تسمى إيه؟ ربيبة تسمى إيه؟ ربيبة لأن أنا بتولى ربايتها وكذلك الربيب يعني مرات ابويا امي تبقى امي على طول فدي حرمة ابدية في دي حرمة ابدية في حرمة مؤقتة وان تجمعوا بين الاختين اللي خلاها مؤقتة ايه لان هو المحرم اللي ايه انك تعمل ايه تجمع لكن لو ماتت واحدة الجوز التاني ولو طلقت واحدة بشرط انك تمكث معها فترة العدة لك ان تتزوج اختها بعد ان يظهر لنا براءة الرحم فهي المسألة حرمة مؤقتة بس اللي الجمع السنة بقى هنا اللي اضافت اضافت ايه ان تجمع بين المرأة وعمتها وان تجمع بين المرأة وخالتها هذه الانواع الثلاثة من المحرمات أي امرأة في هذا النوع محرمة عليك لو وقعت معها في زنا فقد ارتكبت أكبر الكبائر وأفظع الكبائر وطبعا للأسف احنا يمكن من فترة قرأنا عن الولدين اللي كانوا بيسقوا أمهم مخدر وبيزنوا معاها وقرأنا عن حادثة أخرى بنت حامل من أخوها بين والعياذ بالله يعني أقول إيه أحط من الغرب ما الغرب عندهم كده أحيانا كده بتوع الشذوذ يروح عاملين كده على طول إيه بقى اللي اتجوز مرات أبوه أصلها عجباه وحلوة واللي اتجوز مرات ابنه أصلها عجباه وحلوة ومفيش مشاكل ويمكن في جريدة المسا ان انا عملت جمعة خطبة جمعة في يوم من الايام كان في مسجد لماريا اسمه خالد بن الوليد اتكلمت عن خبر قرأته في جريدة المسا تحت عنوان عائلة في الحرام كان الموضوع عبارة عن رسالة ارسلتها امرأة محجبة الى امال عبد الوهاب في صفحة بتاعت جريدة المسا اللي بتحل من المشاكل دي اللي بعتولها المشاكل وقرأت الجريدة بقدر الله بس شدني العنوان فقرأتها هي بترسل بتقول انها تزوجت من مدرس ولما تزوجت هذا المدرس خدها والمفروض انها هتمكث في بيت العائلة له اخ اكبر وله اخ اصغر والله ما زال الخبر عندي وجدت وجدت ان زوجها بيدخل على زوجة أخيه وبيرتكب معها أفاعيل يعني يستحي المرء أنه يذكر فنصحت زوجها ونصحت مرات الأخ ما في استجابة بتقول اللي زاد الطين بالله أنها اكتشفت أنها اكتشفت أن الأخ الأكبر جاي بيراودها يعني عايز يفعل معها كذا وكذا وكذا ولما أبت اكتشفت ان هو بيجامع مرات الأخ الأصغر يعني العيلة كده فكانت الكارثة بتقول انها ذهبت تشكو الى الاب لابوهم كبير فقال لها طب ويه يعني يا بنتي واكتشفت ان الاب على علاقة بمرات الاخ الاكبر فعادي يعني فعنون الخبر عائلة في الحرام وبعد بتقول لها أنا يعني ماذا افعل في هذا الجو الموبوء وانا معي طفلان منه كبير مش عارف عنده سنتين والصغير سنة لسه مولود جاي مش عارف تعمل ايه فتخيل اب والعيال بسم الله ما شاء الله فيش عندهم موانع الملكية عامة المرأة عندهم ملكية عامة طب دول في حكم الشرع لو في شرع ودين وده طبعا نتيجة لغياب الشرع والدين نتيجة حتمية ولسه هنشوف من خراب ومن دمار أكثر من هذا طالما أننا ما زلنا لا نحكم بما أنزل الله خراب نعم هو لو في شرع هقول لك ايه اللي هيحصل في كل دول ده لو في شرع لكن ما هي هو ينبغي انها تطلق ما فيها كلام ما فيهاش كلام دي ينبغي انها تطلق يعني لا بد انها تطلب الطلاق والفراق وانتهى الامر ما تعيش في هذا الجو الموبوء والولدين اللي معاها لما ينشأوا بغير اب احسن ما ينشأوا باب فاجر بهذه الصورة ويزرع فيهما هذا الفجور يعني دي كارثة بكل المستويات لكن لو في شرع ودين انظر ماذا يفعل الشرع والدين بقى مثل هؤلاء جراثيم في نظر الشرع والدين جراثيم لكن احنا النهارده احنا تربية فيديو وتلفزيون وسينما فبتربى عليه ان المسائل كلها عادي يعني بيشوفوا في الافلام يقول لك خليك متحضر بلغة الناس الفش يقول لك easy يعني عادي كده يعني ايه ايه يعني easy ما تشددهاش كما تشدد يعني مفيش داعي من التشدد ده ما هو في الفيلم هو بيسيب مراته وحضنها غيره ايه هو هياكلها هو مش هياكلها خلاص مسائل عادية وتطلع الميكروباصات والمش عارف ايه تلاقي اللي عماله تغني وتقول له ما تغيرش او اوعى تغير ده انا حواليا كتير انا عادي اما تشوف عليا 100 راجل ما مت... اوعى تتحرك خليك ديبك كده يعني آه خليك متحضر دول عادي يعني مسائل عادية اصحابي اخواتي كده فيعني هو الاعلام بيربي في الناس ايه هو ربي فينا موت فيهم ال... الاحاسيس وموت فيهم الرجولة وموت فيهم الاخلاقيات موت فيهم كل حاجة كل هذا ونسأل الله أن يدمره تدميرا يعني أدعو الله بهذا الله كارثة بكل المستويات وبعدين يقولوا الشباب إيه اللي وصل الشباب لكده من ضمن عوامل تضييع الشباب هو الإعلام لا جزاه الله خيرا الإعلام كارثة بكل المستويات شوف عائلة بهذا المنظر هو ده اللي احنا بنسميه بقى الزنا المحال هو ده زنا المحال والأب لما يزني بمرات ابنه زنا محال زنا المحال مش هجاوب على أي سؤال زي المحارم لما بخلص زي المحارم حكمه في الإسلام ايه هذا هو السؤال ما حكمه في الإسلام نيجي نشوف بقى الحديث حديث صحيح عند بعض أصحاب السنن وقد ذكره الألباني في إرواء الغريب الغليل وأشار وقطع بصحته وهو مقطوع بصحته هذا الحديث البراء بن معازب يقول لقيت خالي ومعه سرية ومعه راية شوف راجل معاه سرية وشال راية كده في حال فاستوقفت وسألت إلى أين فقال إلى فلان فقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضرب عنقه وآخذ ماله مفيش بقى هنا تقول لي جلد متجلدة أو رجم لا لا هي كده على طول لأضرب عنقه وآخذ ماله فقد أعرس بامرأة أبيه راح اتجوزها مش هقول لك لا تعالي نجني كمان لا ده عقد عليها بس ده معروف انه في الشرع والدين غير جائز غير جائز فهو زنا برضه وزنا محال لا لو عقد عليها 100 عقد زنا محارم خلافا بقى لما قاله أبو حنيفة ان العقد شبهة تسقط الحد والكلام ال- ال- الغير مقبول له نعم زنا محارم حكم من زنى بإحدى محارمه انه يضرب عنقه ويسلب ماله مسألة ما فيها فصال ما فيها فصال وفعلا كما قال فرأيتهم أخرجوا الرجل فضربوا عنقه وأخذوا ماله لكن هنا بعض الفقهاء فرق بين من فعل هذا جاهلا ومن فعل هذا عالما بالحكم وتعمد المخالفة يعني يعني تيجي وا- واحد واحد عايز يكتب على مرات ابوه يا ابني اللي انت هتعمله ده يقول لك ومش ما ابويا مات خلاص يعني ومش خلاص ملهاش راجل دلوقتي وقضت العده مفيش مشاكل هو فاهم كده فاهم كده هذا سيعذ- سيعذر ولكن لا لن نقيم عليه هذا الحد اللي هو ضرب العنق واخذ الايه واخذ المال لكن في واحد يقول لك ما انا عارف ان ربنا قال كده بس انا دي عجباني يا اخي وب- وقال الجاهلية وهذا الرجل كما جاء في بعض الروايات وكما ذكر بعض المحدثين فعل هذا إحياء لما كان في الجاهلية وما أعجبه ما جاء في الإسلام هذا كان من عادة أهل الجاهلية أن الابن لا يترك امرأة أبيه لينكحها غير أبيه كان باعتبارها معيارة مش أمه طبعا أمه كده كده كان بيعرف عليها ما تتجوزش ثم يتزوج الإسلام أصل هذا وهو يعلم الحرمة ويعلم الحرمة ضرب عنقه وسلب ماله ده في المسائل اللي ممكن يدخل فيها العلم وعدم العلم زي موضوع مرات الأب أو مرات الابن لكن لو يعمل دي مع أخته و- أو مع عمه ويقول لك أنا مش عارف ينفع ولذلك العذر بالجهل في مثل هذه الأمور لا يدخل في الأمور إلا التي قد تحتمل أمرا آخر قد تحتمل أمرا آخر لكن مسألة الأخت والأم دي ما تحتملش أمر آخر خلاص مسألة واضحة معروفة أو البنت أو العمة أو الخالة فدي مباشرة من وقع على أمه على ابنته على عمته على خالته على أخته يضرب عنقه مباشرة ويسلب ماله هذا هو حكم الدين هذا هو حكم الدين فالزنا المحارم له حكم آخر وله تنصيص آخر في الإسلام بهذا نكون إن إحنا قدرنا نحدد إيه بقى الزنا اللي إحنا عايزين نتكلم عنه فين صح كده؟ من كل ما سلف فط- نستطيع أن نقول إن إحنا الآن واقفين على الزنا اللي إحنا عايزينه اللي هو إدخال فرد في فرد مشتهى بالاختيار من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك ولا شبهة ملك أخرجنا طبعا كل الأمور اللي احنا اتكلمنا عنها في الموضوع هذا النوع من الزنا له في الإسلام حد حد وقال ليه يسمى حد يعني ايه العقوبة دي الإسلام بيسميها حد حد قالوا لأنها مقدرة فلا يجوز لك أن تتخطاها لا تزيد ولا تنقص يعني هي ربنا سبحانه وتعالى يقول لا الجلدة لا يحل لك تخليهم 99 ولا يحل لك تخليهم 101 فهو حد لأنه عقوبة مقدرة محددة من الله رب العالمين كذلك سمي حد حد ان هو الاصل يوقفك حدك بحد من كثرة الخطأ وعشان كده الفجور زاد يوم ان ضاعت الحدود الناس مش لاقي شيء يرجعها مش لاقي شيء يرجعها والله وت- وتعرف كده مثلا يعني مرة جاب واحد سارق واخي محامي اعرفه اتكلم معاه اختلف اختلف مش عارف 30000 فالمحامي اتكلم معاه قال له 30000 يعني ما انت كده ممكن تروح في داهيه قال له يعني يلا يا أخي. من ست اشهر لثلاث سنين اللي تعرف يقتله اكني مسافر وانا لو استفدت من ثلاث سنين مش هعمل ال 30000 خلاص واللي تعرف يقتل فبقت المساله فقدانه فائد بلغه الولاد اللي يقول لك فائد كده فائد ما لان مفيش شيء يرجعه لكن ده لو عارف ان ايده هتتقطع ولا 3 مليون ولا 3 مليون وهو ده الدين مش الظهر اللي بيتشبك يقول لك الشريعه ما تنفعش الان ما تنفعش الان اسال الله سبحانه وتعالى ان ينتقم منهم بقر ويمكن احد نظلم البقر والله البقر عل- عارفين حد الدين لكن دول كالانعام بل هم اضل اضل من الانعام والله ما تنفعش دلوقتي خلاص ربنا سبحانه وتعالى يعني مقصر ما كانش عارف حاجه يعني كفر كفر كفر كفر ما فيه نقاش يعني ما في نقاش ما فهي أصلح شيء للعباد هي الحدود دي فمن أجل هذا سمي حد حد الزنا الزاني حاجة من الاثنين يا محصن يا غير محصن كلمة إحصان يعني إيه هنا بقصد بيها إيه هنا بقصد بيها الزواج الزواج لأن كلمة إحصان أحيانا بتطلق على الزواج وأحيانا بتطلق على العفة والذين يرمون الايه المحصنات يعني المتزوجات يعني لو رمى واحده متزوجه خلاص مفيش مشكله يبقى ال- الاحصان بيطلق احيانا على الزواج ويطلق احيانا على العفه ويطلق احيانا على الحريه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، آه، آه، آه، استغفر الله الحديث بيقول ايه فعليهن كما يقول الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني نصف ما على الايه الحرائق يبقى على ال- الأمة العبدة نصف ما على الحرائق فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فكلمة إحصان تطلق أحيانا على الزواج تطلق أحيانا على العفة تطلق أحيانا على الحرية تطلق أحيانا على الإسلام والدين ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن فليس بإيه؟ بمحصن فلها معاني فما الآن لو أنا بتكلم بقول إن الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن أنا بقصد الإيه؟ بكلمة إحصان بقصد بيها إيه؟ الزواج يعني يا هو متزوج يا غير متزوج غير ال- غير المتزوج هذا ما تقصده الآية لأن المتزوج نعرف أن عقوبته الرجم فخلينا الآن مع الزاني غير المتزوج والزانية غير المتزوجة الله يقول فيهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يبقى عندي كم حاجة بقى فاجلدوهم 100 جلدة ادي الجلد 100 جلدة مش كده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وينفى عنهما الرأس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يبقى على رؤوس أشهاد قبل ما أتكلم عن الأمور الثلاثة دي أقول طيب أولا بما يثبت الزنا يعني أنا عشان أقيم عليه حد وأقول هو زاني أعرف إمتى يكون زاني بما يثبت الزنا بايه هو اي واحد الان يجي يقول لي فلان زنا واخده مقيم عليه الحد ينفع او حتى لمجرد ما هو يجيني ويقول لي انا زنيت يبقى خلاص كده قالوا لا الزنا يثبت بامور ثلاثه واحد البينة اثنين الإقرار ثلاثة الإقرار اللي هو إيه؟ الاعتراف ثلاثة الحبل وده أمر يتعلق بالنساء كم حاجة ثلاثة ثلاثة البينة المقصود بها الشهود والإقرار اللي هو الاعتراف فيقول الاعتراف سيد ال- الأدلة ثلاثة بالنسبة للمرأة الحمل وطبعا ده يكون في حق امرأة لا يعرف لها زوج فدلها حامل جابته منين ولا هتقول بقى انا كمريم ينفع ما ينفعش فظهور الحبل وعشان كده في قضية هبقى الفت نظا- النظر اليها اللي هي لما اتكلموا في قضية طبعا احنا في الوقت الحالي عندنا لوث قال اه في لوث كده طالع في في دماغ كتير من الناس انه ملبوس ولبس الجن والجن ومش- وزي ما انتم سامعين بقى كل شويه نسمع عن حالات واللي طلع مش عارف عن ها- وبقى اللبس اللبس ده اي واحد دلوقتي يبقى ملبوس خلاص الواد خاب مش عارف يذاكر إيه- الحق ده ملبوس البنت ما بتتجوزش الحق دي ملبوسه الست بتشخط في جوزها معلش يا ابني استحملها اصلها ملبوسه في واحد بيكرهها فيك اي حاجه دلوقتي الشماعه الجديده عشان المصريين يحبوا كل شويه يطلعوا لهم شماعه يعلقوا عليها مخازيهم فظهرت بقى الظاهره دي كل حاجه اللبس اللبس الجن الجن ودرجه بقى مش عارف يقول لك فلان قاعد بيجوز فلانه الجني وقاعد بيجوز فلان الجنيه بسم الله ما شاء الله بنسمع بلاوي لا نجدها إلا في المجتمع المصري المسلم للأسف يعني ما شفناش عند اليهود عند كوهين ومش عارف لا شفناها عندنا احنا بس بس خيبة حل علينا احنا بس ومنازل بقى اسمعها دي قضية مش موضوع الآن لكن اللي حاصل ان من ضمن الامور اللي ينبغي ان احنا نلتفت اليها شوف من طرق ثبوت الزنا ليه؟ الحمل وعشان كده بعض العلماء لما تكلموا عن هل الجن يتزوج انسيه او الانس يتزوج جنيه هذا الكلام قالوا هذا كلام لا يجوز ولا يمكن ان يجوز لانه ان حدث فقد سقط حد الزنا عن النساء عشان تمشيها وتيجي تسال واحد من المخابيل يا ولا طيب ينفع ده انا لسه مجوز اتنين دلوقتي الله يخرب بيتك اتنين ايه يا ابني؟ فلو ده واقع ويحدث والله مش هطبع لحد الزنا ظهرت ولا هتقدر تقول حد زنا على واحده خالص تروح تحبل من زنا وتحمل وتيجي تعالي احنا بنقول من طرق ثبوت الزنا الحمل طب انت ما فيش زوج ح- حملت منين تروح رد عليك بمنتهى البساطه وتقول لك اصل انا متجوزه جني انت تعرفه اخويا شويه حاجه وانتهت المساله وده اللي قال الامام مالك لو قلنا بهذا لسقط حد الزنا انتهى. ده عمر بن الخطاب لما تكلم قال وان الزنا يثبت باحدى ثلاث البينه والإقرار والحبل خلاص والطريق طرق- طرق من الثلاثة دول وزي ما قلت الحمل يثبت على امرأة لا يعرف لها زوج كل حالة من الحالات الثلاثة دول لنا معها وقفات الحالة الأولى البينة البينة كما قلت شهود قضية الزنا كما قلنا قضية خطيرة جدا سواء كان بالجلد أو بالرجل إن اللي بيجلد بيجلد وينفضح على رؤوس الأشهاد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ودي لسه قضية نتكلم فيها وليه ربنا قال من المؤمنين تفضيحة وإيمان 100 جلدة مش أي حاجة وإن كان محسن متزوج هيبقى الرجل وده معناه الموت موت هي القضية خطيرة على قدر خطورة القضية على قدر التشديد في موضوع الشهود وعشان كده في سائر القضايا أي قضية بتثبت بشاهدين إلا قضية الزنا إلا قضية الزنا وربنا سبحانه وتعالى قال فيها لا تين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منهما هذه آية في آية ثانية برضه بتشير إلى عدد الشهود والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء في آية ثالثة في قصة الإفك لولا جاءوا عليه بإيه؟ بأربعة إيه؟ شهداء كل دي بتؤكد إن شهود الزنا كام؟ أربعة ما يقل واحد أربعة هؤلاء الشهود بيشترط فيهم أمور الأمر الأول العدد قلنا إن هم إيه؟ أربعة الأمر الثاني العدالة يعني لو جه واحد فيهم فاسق أو محدود في قذف ومربوط شهادته أو على رأي الإمام الشافعي مغني وبتاع بربوكة وطرب لأن الإمام الشافعي أبطى بإسقاط شهادة العزاب بتوع اللي هو طبعا دلوقتي انت لو راح مثلا مثلا واحد من اليوم يعني مثلا اعتبر ان اللي مات ده ما اعرفش منهم حد يعني كتير قريب ده اللي هو كان ضايع ده اللي جاي مش عارف ليه ولا رايح فين ده اسمه اسمه ايه يا عبد الوهاب هذا لو كان حيا تخيل انت مثلا تخش محكمه ولا قسم شرطه وهو يتكلم وانت فلان فلان بتاع العلم والدين والاخ والملتزم ويسبهم من فيكم طبعا انت ولا ليك لازمه دلوقتي بتاع ضربوك شهادته مش باربعه ب 14 ان قال فصدق عندهم كده لكن شرعا والله هؤلاء لا مروءة لهم ولا شهادة لهم في الشرع انهم فساق والامام الشافعي نص على اسقاط شهادة المغني والعازف ملوش شهادة في الاسلام لان طاقة المروءة لا يصلح ان يكون رجلا شوف انت الاوضاع النهاردة ازاي حسبنا الله ونعم الوكيل ويقول ان شاء الله تعالى ان هؤلاء الشهود اذا ينبغي ان تتوفر فيهم شروط يبقى العدد ان يكونوا اربعة فلو جاء ثلاث او اثنين او واحد وقال فلان سنة هو اللي هيديني الثمانين جلدة سيكون قاذفا ان احنا عايزين كام عايزين كام اربعة اربعة فلو جه ثلاثة ما ينفعوش والجلد وتقدين كل ده فعل صبر بس ربنا ما قالكش لما تبقوا ثلاثة تروحوا تقولوا ربنا ما قالكش كده فتأديبا لك ستأخذ حد القذف خلاص كذلك كما قلت أن يكونوا عدولا فلو راح أربعة وطلع واحد فيهم فاسق الأربعة كلهم الدين فاوش لازم يكون عدول علشان تاخد واحد يشهد معاك اختار اللي تاخده يشهد معاك لابد عدول لكن النهارده كما قلت الموازين مقلوبه لا عدول ولا غيره فاسق النهارده شهادته مقبوله والعدل شهادته مربوطه كارثه حسبنا الله ونعم الوكيل يبقى معنى الشرط الثالث وهو زي ما قلت هؤلاء اسمهم ايه فاستشهدوا يبقى دول ايه شهود وكلمة شهود من المشاهدة يبقى لازم يكونوا ايه شاف لو جه واحد فيهم قال انا سمعت انا سمعت هيتجلدوا انا سمعت من ما تصح ما تنفع شهود من المشاهدة ومش اي مشاهدة ده لازم يشهدوا بشيء معين اللي هنتكلم عنه في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر وهنقول يشهدوا ان هم شافوا ايه وازاي وان لم يكن هذا جلدوا وحدوا حد القذف جلدوا وحدوا حد, حد القذف وهناك روايه صحيحه وقعت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب واتهم فيها المغيرة بن شعبة وهو صحابي جليل بأنه زنى وجاء من شهد عليه وفي النهاية هم اللي اتجلدوا هقول لك ليه لما استدعاهم عمر ليسألهم واقعة كانت في منتهى الدقة والخطورة لعمر بن الخطاب فلا بد أقول لنا الشاهد يبقى أقول لنا الشهد عشان أقول إيه الشهادة اللي هو عاشت دي أبقى, أبقى عارف إيه بقى هو الزن عشان أنا أشهد وإلا واحد أقول لا ترى شفتهم الاثنين بيقبلوا بعض ينفع هو ده الزنا برضه احنا قلنا إن ده هو ده الزنا المقصود ما احنا عرفناه بقى فتبقى فاهم علشان لما تبقى شاهد تبقى عارف هتشهد إيه هو الزنا تبقى عارف تبقى عارف وده زي ما ما اتفقنا نستوقف عند هذا الحد ونقف عند هذا الحد ونستمع إلى أسئلتكم بتاعت سوريا أظن يعني احنا التزمنا أو اتفقنا على كلام قلنا إن السؤال يكون بعد أذان العشاء حصل وعشان كده ما كنتش هجاوبك مهما قعدت ترفع ايدك وانت عايز تسال قبل صلاه العشاء احنا متفقين على على وضع اتفقنا عليه بدايات تمام صح كده فإن خالفت أنت فإذا ده مش ما تزعلش مني أصل بعضهم بيزعل إذا كنت عايز أسأله ما جاوبنيش ما التفتش إليا أصل زعلني لا أنا اتفقت معاك على مبدأ لما أنا أخالفه أنت تزعل مني لكن أنا أنا ال- الآن ال- ال- ال- الأول هو أنا اللي أزعل منه نعم طيب ماشي اتفضل نعم نعم نعم نعم جزاك الله خير ها. هل من سؤال آخر هقول ما انا هقول ليه الاسلام وضعها انا لسه لما كان لما اكمل الشروط دي هقول ليه الاسلام بقى وضع الشروط دي تمام هقول يعني دي جايه معايا مش هتعدي تمام لان هو الاسلام مش زي ما الناس فاهماه متعطش ل- للضرب وللقطع والقتل لا الاسلام حريص جدا على انه يعطي فرص ويفتح باب توبه الاسلام لا يصنع مجرما ولكنه يصنع تائبا اما القوانين الوضعيه فهي مصنع ومصانع لاخراج المجرمين والسفله نعم نفس القضية التي نعم نفس نفس القضية التي أمامنا الآن إن إحنا الآن في بلد لا شرع فيه فتكفيه توبته وينتظر ماذا سيحدث له بين يدي الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه نعم عين اه طبعا هنتكلم عنها اه ده لا مش واحد ده كذا واحد وكذا واحدة كمان في الإسلام هنتكلم عن ما تفتكروش يا اخوانا ان مجتمع الصحابة مجتمع مجتمع ملائكة ما تفكروش كده يعني برضه ايه لما بيجي بعض الاخوة وبيظهر منهم اخطاء تبص تلاقي بعض وسائل الاعلام استغلتها استغلال خطير قوي شوف اخ عمل كذا كذا أه. هم فاكرين الاخوة ايه ملائكة ما هو زي سائر البشر بي- بي- بيخطي ويصيب زي سائر البشر ولكن يعني المتوقع ان الخطأ عنده اقل تمام وانه آه، ظهور الخطأ بيبقى مش موجود يعني عوائل بيقولوا فقدان الحياة ده مبقاش موجود لكن وارد فيه الخطأ بدليل ان الصحابة هم صحابة ومعنى ان انا بقول صحابة مش معنى مش هذا لا يعني هذا انهم انبياء او ملائكة لا والله هم كسائر البشر يخطئون ويتوبون الفرق اللي بينهم وبيننا ان هم كانوا يتوبون من قريب احنا بنتأخر قوي الفرق اللي بينهم وبيننا ان حجم الخطأ عندهم قليل عندنا احنا كتير جدا لكن فيهم اللي سرق وفيهم اللي زنى وفيهم اللي قذف وفيهم اللي غلى فيهم فيهم وفيهم اللي اغتاب فيهم وأحاديث صحيحة جدا وهتسمعها معايا لكن تيجي تعدهم كم حالة حالة قوية جدا وبعدين بعد ما يقع خطأ شوف هو يعمل ايه يعني احنا لسه متكلمين عن صحابي في اللقاء الماضي قلت لك ان امرأة جات له ففعل معها ما يفعل الرجل مع امرأة دي جاب بالعكس الصحابة وكان تمار ووقع تمر وجاءته امرأة تشتري منه تمر فقال عندي بالداخل تمر أجود فقد أعجبته فلما أدخلها احتضنها وقبلها وكذا وصحابة الفرق اللي بيني وبينه او الفرق اللي بيننا الان وبينه وبين الصحابة ان احنا بنبدأها بالغلط يعني بعد ذلك يقول لك يا استاذ عملت حاجة يا ريت حتى يصر على نفسه ان انا عملت في واحدة اقول له بنبدأها والتاني يقول له يا ابن الايه طب قول لي ازاي هياخدوا من بعض فكرة كده دي المصيبة اللي عندنا ان احنا مش بنستهين بالمعصية ونتباهى بيها وبنعلنها وبننشرها هو نفسه طبعه يقع في المعصية ولكن سرعان ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم باكيا باكي حدث مني خلاص نفسي ضعف فحدث كذا ودول بقى يتوبون من قريب فعلا ويكون العمل ايه وينزل قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات دي نزلت مين ما هو صحابي وعمل ايه او عمل كذا فدول بشر بشر ومش معنى انا بقول صحابي يعني معصوم من الخطأ لأن الصحابي هو المسلم الذي شهد رسول الله مش معناه المسلم المعصوم شهد رسول الله شاف فقطع له الصحبة خلاص لكن فيهم الغلط فيهم لكن زي ما قلت لك في فرق بين ان الخطأ ينتشر ويظهر ويعلن زي ما موجود عندنا الآن ان احنا نتباهى بيه وبين ان واحد يفعل غلطة عن ضعف نفس وسرعان ما يندم ويتوب ده الفرق اللي بيننا وبينهم ده الفرق اللي بيننا وبينهم هم اصحاب نفوس لوامة المسلمين الآن إلا ما رحم ربي أصحاب نفوس فاجرة سأل عنده عادي عادي مفيش مشاكل ويبقى مسلم واخد مسلمة تحت باطه في الشارع وتلاقيه ماشي كده تحت كتفه وحاضنها مش بتشوفه كده ولا بتشوفوش وعاد لكن لو عملها صحابي بيعملها مرة وغلطة في الخفاء مش كل اسبوع وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وفي وسط الناس في وسط الشارع فهم بشر وبيغلطوا لكن الغلط عنده حجم عندهم حجمه ازاي هم بيتصرفوا ازاي ده اللي لازم يفهمه لكن فيهم فيهم هنشوف اللي زنت وحملت من الزنا وهنشوف اللي زنى هنشوف الكلام ده جاي معانا جاي معانا مش ملايكة يعني خف ده الحديث بيقول كل بني آدم كل بني آدم خطاء بس الفرق بقى هو خير الخطائين التوابون مش هبقى خطاء وباهة لا التوابون أو أصر على غلط لا لا حد له سؤال آخر غير الأخ لأنه هو سأل فنعطي بقى فرصة غيره نعم يوجد ايه الحمل يغني عن الشهود يا ابني الحمل يغني عن الشهود خلاص يعني امرأة جاءت حامل لو جابها واحد بيكفي لأن هو بيبقى اسمه مش شاهد عليها اسمه أحضرها بس وحملها هو الشاهد عليها ودي بقى مسألة بترجع للحاكم أو للقاضي إن يقف معاها والحمل ده جه منين وراح فين مش هيكتبوا تحت منه حرية شخصية لا لازم تعرف ده ولازم تفهم ده ها نسأل الله العلي العظيم نعم ايه اللي حاسب على عدم إقامة الحدود الحاكم مش أنا وأنت إحنا نطلب ونعظ ونقول له اقم حد الله واقم شرع الله هذا هو واجبنا فإن امتثل فخير وبركة وإن لم يمتثل فحسابه على الله تمام لكن ما نقمناش احنا بالعافية بقى يعني يجي بعضهم ايه آه زي ما سمعت كده اخ في الويل جاي يقول لي ده في اخوة انا ضربت آه، ولد بالموتوسيكل آه، بتاعي واخد بالك فعملوا لي مجلس محاكمة و- وعايزين يقيموا عليا ال- الحد على اعتبار ان انا كنت اهوج ومش مخطئ بل اعتبروني متعمد وعايزين يقتصوا مني يعني دي كارثة بكل المستويات بقى كل ثلاثة أربعة يعملوا لجنة محاكمة ويجيبوا واحد يطبقه على الحدود فعش هذا فعش هذا تمام وعشان كده كان ابن تيمية في عصره بيفتي ويتكلم عن التوبة كثيرا وكان يفتي بها لأن كان في عهده أيضا كانت الحدود معطلة ما شفناش إن ابن تيمية عمل مجلس في مرة وقام هو الحدود لا ما ينفعش احنا بنطالب ونجتهد ونقول له أقم حد الله وأقم شرع الله واتق الله نقول له كده خافش انت بتقول له كده بتشتمه ما تقول له كده اتق الله وأقم حد الله وأقم شرع الله فإن أقام جزاه الله خيرا وإن لم يقم فحسابه على ربه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه فيقيم أو أن يستبدله بمن يقيم بس أنا ما فيها فصال آه، بيقول لي فضيلتكم آه، قلتم أفيشات الأفلام أو ما يحدث فيها وعلى البلاجات أطلقت عليها أنها زنا فهل هذا يدخل في تعريف الزنا الذي قلته فضيلتكم اسأل نفسك احنا ما احنا اتفقنا ان كلمة زنا دي بتطلق حتى على النظرة وعلى القبلة مش قلنا كده شوف بقى ده يخش في الزنا اللي يقام فيه الحد ولا يخش في الزنا اللي هو له عقوبة وليس له حد امال احنا قعدنا وجعنا قلبنا انت لسه بتسألني بس كنت انا بقول لك الكلام ده عشان لما اطلق هذا اللفظ تبقى انت فاهم ايه اللي انا بقوله فمش عارف يعني مستوعبينها انتوا ازاي نعم شهود ده بقى مقنن يا ابني شهود ايه هتشهد لمين وفين وازاي كلمة شهادة دي لما لما لما لما بقاش مقنن ده بقى مقنن دلوقتي ده بقى مقنن هو هو هو في شهادة على ايه ولا على ايه ولا على ايه ده بقى مقنن يا حبيبي ده وبعدين ده, ده وبعدين خليك متحضر هو ده اسمه زنا ده اسمه فن ده انت لو رحت الشتا يدخلوك مستشفى المجانين يعني بقى اقول له ان شاء الله تعالى انا شفت نادية الجندي بتزني يقول لك فين يقول له في الفيلم اهو هروح مدخلك مستشفى العباسيه على طول لانه يقول لك ايه ده ده فن اسم فن مش خليك متحضر كده ما تبقاش راجع إيه. ده فن عادي يعني حسبنا الله ونعم الوكيل نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم إن شاء الله تعالى سيكون لقاءنا يوم الاثنين بعد القادم إن يوم الاثنين